واشكر أتسابونا على الفرصة الجميلة اللي ادهاني وأنا مش هطول عليكم هتكلم جزئية من الوقت وأسيب الوقت بعد كده للأسئلة اللي حضراتكم تحبوا تطرحوها هو الكلام النهاردة عن الاحتياجات الأساسية النفسية للطفل احنا كلنا كإنسان يعني الطفل ما هو إلا إنسان صغير نحتاج لحاجات كتير أساسية في حياتنا أحيانا احنا بنقدمها وأحيانا في زحمة الحياة بنغفل عنها ومناخدش بالنا منها طبعا مش هقول ان اولادنا محتاجين ياكلوا كويس محتاجين يناموا محتاجين يبقى صحتهم كويسه ومحتاجين يتطعموا والكلام ده كله كلنا عارفين لكن هتكلم على الاحتياجات النفسيه اللي بعض الناس بتفتكر انها رفاهيه ملهاش لازمه دلع بندلع الولاد مع ان الولاد الصغيرين والانسان اي مكان الجانب النفسي فيه له دور اساسي في حياته يعني حالتي النفسية بتظبط وتصلح حالتي الجسمانية وتخليني كطفل أكبر وأبقى أحسن وأفضل وككبير تخليني متوائم مع الحياة أول احتياج الطفل بيحتاجه في حياته هو الأمان الأمان له شقين أولا الطفل بيستمد الأمان بتاعه من العلاقة الطيبة ما بين الأب والأم بمعنى إنه أنا معرفش حاجة في الدنيا أنا صغير حجمي صغير في الدنيا أنا بكلمكم عن لسان الطفل لكن الدنيا بالنسبة لي بيبقى فيها حاجات كتير قوي صعبة عليا مين بيحميني طبعا الله بيحمينا ده موضوع تاني للكبار احنا لكن الصغير بيشوف ان بابا وماما هما اللي بيحموه هم اللي عارفين الدنيا هم اللي بيحلوا له مشاكله لو هيلاقي ماما وبابا في بينهم خلافات وفي بينهم مشاكل وفي بينهم زعيق بينهم وبين بعض هو مش بيبقى فاهم الكلام ده بيحصل ليه يبتدي يتهز ويفقد ثقته في الحياة وفي الدنيا حاجة تانية كمان ومهمة إنه من العلاقة اللي بين ماما وبابا بيتعلم نموذج يعمل علاقة إزاي مع الناس بره ويعمل علاقة إزاي مع زوجته في المستقبل ومع أولاده في المستقبل عشان كده بتمنى ببساطة شديدة مننا كأباء إن إحنا لو بينا اختلاف في وجهات النظر يا ريت يبقى بعيد عن الأطفال بعض الناس هيقولوا لي لأ احنا كده بنديهم صوره ورديه ان الدنيا ما فيهاش مشاكل وان احنا حلوين وكويسين لا ما حدش قال كده في فترة العمر الأولى بتاعة الطفل يمكن لغاية سبعة تمن سنين بيبقى محتاج إنه دايما يشوف ماما وبابا مع بعض في صورة كويسة. الألفاظ المتداولة بين ماما وبعض لازم تبقى محترمة. مش أنا عشان زعلانة من جوزي أقوم أقول كان يوم أسود يوم اتجوزته وانت طالع شبه عمتك وعمتك ما بحبهاش او تبع عيلة بابا وعيلة بابا ما بحبهاش الكلام ده كله الناس بتفتكره ان هو بيمر كده على خيال الطفل وما بيأثرش فيه لا بيأثر في حياته وبيهزه بصورة كبيرة عشان كده بقول يا ريت كل اختلاف في وجهات نظر ما بقولش خلاف كل اختلاف في وجهات نظر يبقى بعيد عن الأطفال ولو الأسرة لسبب ما كان الأب غايب بسبب ظروف مسافر يشتغل بسبب ظروف قدر ربنا افتكره عنده بسبب أيا ما كان الظروف مختلفين سوا ومفيش فرصة نرجع تاني يا ريت يا ماما تختاري صورة نموذج للأب حلوة من الأسرة تخليه هو الكبير بتاعنا المرجع بتاعنا لانه ده بيدي نوع من الحمايه للاطفال وخصوصا الصبيان بيدينا نوع من الاحساس بان احنا محميين ولو حصلت اي مشكله لنا حد كبير عندنا يقدر يسال علينا ويقدر يساعدنا في حل هذه المشكله ده الشق الاولاني من الامان جزء اساسي فيه ان انا كأم او حضرتك كأب نتقبل الطرف الآخر كما هو وبيننا وبين بعض نبقى نصلحه نحاول نصلحه نحاول مرة ومرات ونسامح بعض زي ما يسوع بيسامحنا عدد المرات السماح الكبيرة دي لازم احنا كمان نسامح بعض ومفيش واحد سيء على طول ومفيش واحد كويس على طول نحاول نطلع الحاجات الكويسة من بعضنا مش ندور على الحاجات السيئة يعني ماما في البيت بتبقى زعلانة قوي كل واحد بيخبط على الجرس ويدخل البيت يقول لها ما عملتيش الحاجة الفلانية ما حطيتيش الأكل في الميعاد ما خلصتيش الأكل ما غسلتليش هدومي ما ذاكرتيش مع الولاد ما جبتيش معرفش ايه من تحت هي كمان بدورها لما يجي بابا أول ما يدخل ما جبتش ما خليتش ما عملتش ما سويتش كل ده احنا بنوقعه تاني على عيالنا ونقول للولاد ما بتذاكرش ما بتتكلمش كويس ما بتروحش الكنيسه زي فلان وعلان احنا كلنا بقينا بنبص في دايره النقص محدش فينا بيقف ويشكر ربنا على اللي موجود عنده لا بيدور على الجزئيه اللي ناقصه ويحاول ان هو يترجمها وتو ما بيبتدي المشاكل بين الصغيرين وبين الكبار بينهم وبين بعضهم بيبتدي الصغير يتهز أمان الطفل الجزء الثاني منه إنه يحس إن الأسرة بتاعته بتحبه وما بتهددوش يعني ساعات يبدر مننا كلام كده لو عملت الحاجة الفلانية مش هحبك أو مش هدخلك البيت أو مش هنعمل كذا وكذا وأنت مش ابننا ممكن نقولها كلامها اعتباطا لكن هي مش بتعدي هي بتبقى داخلة جوه دماغ الأطفال وبيفضل يقلبها شمال ويمين وبتديله نوع من التهديد في حياته عشان كده ما بيبقاش مرتاح بيبقى دايما خايف والخوف نتيجته واحدة يا إما أولاد خانعين وخاضعين وملهمش شخصية ولا كرامة وممكن أي واحد يجرهم لأي حاجة يا إما أولاد زي ما احنا بنقول باللفظ البلدي عندهم عند أو فجر بمعنى أصح خلاص بيتغلب على كل حاجة وما بيهموش أي حاجة عشان كده بقول إنه جميل ان احنا دايما ناخد ولادنا في حضننا دايما نسامح ولادنا دايما نحسسهم ان احنا موجودين لحمايتهم واحنا مع بعض كلنا كأسرة واحدة الحاجة التانية اللي مهمة جدا لأولادنا الاحترام الاحترام مش معناه ان انا مهنش اللي قدامي بس انما معناه ان انا احترم وقته احترم امكانياته احترم شخصه استعمل الفاظ كويسه ان دايما معظم اولادنا كلنا معظمنا بينادي ولاده يا زفت يا هباب يا معرفش ايه الكلام اللي بيتقال ده ده بيخلي الولاد يطلعوا وحشين ما عندوش اعتزاز بكرامته وبالتالي هو لما يكبر ويقدر يعمل اي حاجه غلط بيرد الكلام ده لاخواته وبيردوا لنا احنا طب ليه لو احنا بنحترم ولادنا زي ما هم ونحترم قدرات ولادنا زي ما هي مفيش داعي ان انا طول الوقت قعدت في ابني او قعدت في جوزي او قعدت في البيت في الناس اللي موجوده في البيت ان ما هماش بالصوره اللي في دماغي انا كل انسان فينا عنده حاجات جميله لو احسن استغلالها وبرده عنده حاجات وحشه لو احنا دايما نظهر عدم الاهتمام وعدم الاحترام للشخص اللي قدامي بيجي وقت للولد الصغير ويقول انا ما عادش يهموني الناس الكبار في البيت انا هعمل اللي انا عايزه وديتها ايه انا عارف هم هيعملوا ديتها علقه وهعمل اللي انا نفسي فيه لان انا ما حطيتوش في الصوره الحلوه اللي دايما تخليه متمسك انه يبقى حلو ويتصرف التصرفات الكويسه بيجي اولاد كتير جدا يشتكوا ويقولوا ما حدش بيحترمني في البيت ما حدش بيحبني ما حدش حتى بياخد رايي في اللي انا البسه ولا المكان اللي احنا هنروحه كلها حاجات بسيطه مش حاجات كبيره يعني الاحتياجات النفسيه دي مش محتاجه امكانيات ولا محتاجه حاجه زياده محتاجه شويه اهتمام ووقت مننا واولادنا لا اكتر ولا اقل الحاجه الاساسيه التانية في حياه ولادنا الاهتمام الاهتمام الاهتمام يعني ان انا قدر الامكان بحاول ادي قيمه واحترام للشخص اللي موجود معايا باخد رايه في الحاجه اللي احنا بنعملها بديله جزء من وقتي يجي بابا يقول انا طول النهار شقيان وتعبان ما هو يا اقعد معاهم يجيب فلوس عشان اوكلهم مش ده اللي بيحصل انا ما بقولش ان الفلوس مش اساسيه في حياتي الفلوس اساسيه في حياتي لكن فكر بطريقه اكبر شويه بنيجي نقول دلوقتي ولادنا ما عادوش زينا واحنا زمان كنا ناس كويسين وكنا بنعمل وكنا بنخلي وكنا بنسوي طب ما احنا فعليا ما قعدناش مع اولادنا نقلنا لهم الحاجات الكويسه اللي عندنا بصوا كده ومروا على اليوم بتاع اولادنا وبتاعنا هتلاقي حضراتكم هم اربع جمل اللي بنستعملهم في حياه ولادنا يلا يا ابني قوم بسرعه عشان تلبس هدومك وتروح المدرسه لبسناه وشربناه اللبن وديناه المدرسه لما يجي حط شنطتك واغسل ايديك وتعالى كل خلص الاكل بسرعه اجري اكتب اللي وراك احسن بتنام في وسط اليوم مش بنلحق خلص كتابه الواجب او ما خلصتي ده طبعا مع المشاكل اللي بتحصل اثناء اليوم يلا يا بابا بسرعه اتعشى عشان تنام عشان نصحى الصبح مش ده اللي بيحصل ودي هما الاربع جمل اللي احنا بنقولهم لاولادنا من اول ما تبتدي السنه الدراسيه لاخر السنه الدراسيه وفي الاجازه بنبقى زعلانين من ولادنا انهم يا اما نايمين طول النهار يا اما بره طول النهار ولادنا محتاجين يقعدوا معانا محتاجين مني كأب إن أنا أدبر حياتي وأرتب وقتي طول اليوم أو طول الأسبوع لازم نقعد مع بعض ولو وجبة في اليوم ولو وجبة في الأسبوع لو الأمور كانت صعبة ولو عشر دقايق كل يوم بس شرط القعاد مع بعض إن إحنا مش بنقعد عشان نطلب من بعض طلبات ولا ننقد بعض إحنا بنقعد عشان نتكلم مع بعض عشان يبقى بيننا وبين بعض صلة الأبوة والأمومة مش مجرد أداء للاحتياجات العضوية بس إن أنا بوكله وأشربه وأجيب له هدوم يعني دايما لما نسأل أي أسرة أنتوا بتعملوا إيه مع الولاد تقول بوكلهم أحسن أكل وأجيب لبس أحسن لبس وبجيب أغلى لعب مش هو ده مش هو ده احتياج الطفل الحقيقي احتياج الطفل الحقيقي إن أنا أقعد معاه أنا كأم أو حضرتك كأب ما يمنعش حتى وابني بيلعب لو ما عنديش وقت ومش عايز يجي يقعد معايا أقعد جنبه اقعد على الارض معاه بتلعب ايه نلعب سوا نتكلم سوا نحكي سوا من اول الطفل ما يتولد لحد الكبير محتاج للاهتمام والرعايه والصله الطيبه وليه مهمه ان احنا ندعمها في السن الصغير لانه بيجي وقت من بعد عشر سنين ابننا ما بيبقاش اساسياته من البيت ولا افكاره من البيت بتبقى افكاره واهتماماته كلها من صحابه بره وبتبقى حياته مع اصحابه بره وانا ما بضمنش اصحابه بره دول مين وبيفكروا ازاي لكن امتى ابقى واثقه من ابني وابقى ضامنه مهما حطيته في اي مكان هو فيه كل الصفات اللي انا بتمنى تكون موجوده فيه لو انا ليا صله كويسه بيه من الاول والصله ما بتتخلقش في يوم وليله لو حبينا نبني اي جدار مش هنبنيه من فوق بنبنيه من تحت خطوه خطوه عشان كده مهم قوي ولادنا الصغيرين ايا ما كان عمرهم لازم نبتدي نديلهم في جدول اليوم بتاعنا ولو عشر دقايق كل يوم نقعد سوا مع بعض نحكي حضرتك شفت ايه هو يحكي شاف ايه عمل ايه قابل ايه في المدرسة اسمع عايزين نتعلم نسمع ولادنا من غير ما نلومهم على التصرفات اللي بيعملوها نسمع بطريقة تديله الاهتمام مش نسمع واحنا بنغسل وبنوضب حاجتنا وبنعمل وبعدين اقول له يوه دوشت دماغي يا اخي انت بتتكلم كتير وانا مخي وارم وجاي من الشغل تعبان والست تقول ورايا لسه اطبخ واعمل واخلي واسوي لا هم محتاجين ان احنا نسمعهم عشان نقدر ننقل لهم الحكمه والخبره والايمان وتجارب الحياه وكل الصفات والمبادئ الجميله اللي احنا اتربينا عليها ننقلها لاولادهم لكن في واقع الحياة واللي بيحصل اليومين دول كلنا ما عندناش وقت نقعد مع أولادنا أو إحنا بيتهيأ لنا كده لكن لو راجعنا بهدوء كده اليوم بتاعنا بيمشي إزاي واليوم بتاع أولادنا بيمشي إزاي ونحاول نوفق مع بعض عشر دقايق كل يوم أو زي ما بقول على أسوأ الأمور نص يوم الجمعة أو نص الأجازة أو وجبة الفطار أو الكنيسة والفطار بعدها نقعد مع بعض نسمع بعض ونحس بالجو بتاع الأسرة الجميل مع بعضنا الأولاد محتاجين زي ما هم محتاجين للأمان محتاجين للتقدير لو نفكر كلنا كده احنا كشعب عموما يعني شعب يحب النكد يحب اللي ناقص يعني احنا لما نضحك حتى نزعل ونخاف واللهم اجعله خير احسن هتحصل مصيبه ولما تيجي جارتي تخش عندي اقوم انا اديها كل الشكاوي من العيال والبيت وجوزي وراجلي والدنيا وحشه والولاد عاملين اصل شكوى خير من رقوه احنا اتربينا على كده يعني احنا بنخاف على اولادنا وبنخاف على بي... هو الصغير اللي بيسمع طول النهار ماما تشتكي منه بيحس بايه حطوا نفسكم كده مطرحه طول النهار كلنا في البيت مش الصغير بس كلنا في البيت بنقول لبعض ما عملتش الحاجة الفلانية إنما ما فيش حد فينا دخل وقال كتر خيرك يا أمي عشان عملتي لي الحاجة دي أو أنا قلت لابني تعيش يا حبيبي إن أنت ساعدتني وحطيت طبقك في الحوض حتى اختاري أي شيء جميل بيعمله ابنك وقدريه فيه قليل مننا قوي اللي يقول الحمد لله ربنا عطيني أولاد زي الفل أو عطيني ست كويسة ما تعودناش ما تعودناش على الحكايه دي مش عارفه ليه بصراحه يعني حاولت افكر فيها بس مش لاقيه لها سبب واضح انها طالعه معانا من زمان يعني لا خالص خالص احنا شعب كده نكد يحب النكد والهم كده يعني من قلبه لو نقارن نفسنا بشعوب تانية في ناس تانية لا طول ما هي قاعدة تجامل بعضها ونلاقي حاجة ظريفة جدا ان كلنا بره الناس تقول علينا في منتهى التهذيب والمجاملة كل الناس كل واحد يعمل لحد بره تعيش وشكرا وربنا يخليك واولادنا بره يتصرفوا كويس جدا لكن تو ما يخشوا البيت ما اعرفش كلهم بيقلعوا المجاملات دي ويخشوا البيت براحتهم اللي يزعق واللي يصرخ واللي يقول ما عملتش واللي يقول ما خليتش واللي تقول ما كانش له لازمه الجواز ده من اصله وما كانش له لازمه ما جايب العيال وعيال تقرف وعيال تزهق كل الافراد مع بعضهم مش زهقين من بعضهم تعالوا بينا نقلب الصوره ونفكر كده ان احنا من النهارده كل تصرف كويس وحلو يتعمل في البيت نقول شكرا عليه شكرا لابني اللي عمل الحاجه الفلانيه انا سعيده بيك يا ابني لان انت ابني سعيده بيك زي ما انت كده لما ابني يحس بالتقبل بتاع الاسره له زي ما هو ده شيء بيسعده وبيزود ثقته بنفسه وبيخليه بالعكس يحاول يحط نفسه في صوره كويسه عشان ما يكسرش الصورة الحلوة اللي ماما وبابا واخدينها عني يعني لما ادي لابني فرصة ان انا متوقعة منه توقعات عالية ابني هيبقى عنده الاستعداد انه يقتل نفسه عشان يعمل حاجة زي كده اذا كنت انا وانا كبيرة لما اروح شغلي او ابقى في مكان ما او جوزي يقول لي انا عارف مش هيحل المشكلة دي غيرك مش هيقدر يعمل الحاجة دي غيرك مش معقول اخذله مش ممكن هقول ايه لا انا هحاول افكر واعمل دول فاكريني حاجة كويسة لازم قدر الإمكان هعمل الحاجة الفلانية إحنا وإحنا كبار لما حد يتوقع مننا حاجة كويسة بنحاول فما بالنا بالطفل الصغير هو نفسه إن ماما وبابا يبقوا شايفينه بصورة حلوة الصورة الحلوة دي مهمة عشان ولادنا عشان من أساسيات النجاح في الحياة إن الإنسان يبقى عنده ثقة في نفسه والثقة في النفس ما بتجيش من الهوى بتيجي من تقبل ماما وبابا ليا في الأول تقبل أسرتي ليا في الأول تقبل مجتمعي ليا بعد كده مش هقدر أبقى عندي مبادرة وأقدر أروح في أماكن معرفتهاش وأقدر أشتغل في شغلانة جديدة وأقدر أنجح في كلية وفي مجال جديد ما لم تكون البداية من داخل أسرتي هم متقبليني ومقدريني زي ما أنا عشان كده مفيش داعي ان انا طول الوقت اقول فلان ولاده احسن من فلاني وعلان ولاده احلى من ولادنا وابني ده مؤدب لكن التاني وحش وده ابيض وده اسمر وده ملون وده شكله معرفش ايه المقارنات اللي بتحصل بين الولاد دي من اسوا الحاجات اللي بتهز ولادنا من اساسيات حياتهم انه طول الوقت في مقارنه بينه وبين ناس احسن منه وفي الاخر بتخليه يعمل اي حاجه ما خلاص ما حدش لا قابله ولا حد عايزه ومهما عمل هم شايفينه في صوره صغيره ما بيحاولش يحسن من نفسه عشان كده بقول بصوا لنص الكوبايه المليان بصوا للحاجات الكويسه اللي في ولادنا حاولوا انكم تكبروا بيها وتدعموها هتلاقي الصفات الوحشه والتصرفات الصغيره الغلط تبتدي تروح لان انا لما تتوقعي مني وتقولي لي انا انا شايفاكي كويسه انا شايفاكي تقدري تعملي الحاجه الفلانيه انا مش هرضى اخذلك ولا اطلع بره الصوره اللي انت حطاني فيها بحاول قدر الامكان زي ما انت مقدراني انا اترجم التقدير ده لعمل ونجاح في الحياه برضو من الاحتياجات الاساسيه في حياتنا الاحتياج للتعزيه والتعزيه مختلفه عن فكرنا عن التعزيه انا لما اكون في ضيقه او في الم مش محتاجة غير إنك تيجي تطبطبي عليا وتقولي لي أنا متفهمة شعورك في الوقت ده. أنا مش عايزة حاجة تانية. أنا كطفل وحتى ككبير لما نبقى في موقف مؤلم أو متعب أو تجربة صعبة كل اللي بنحتاجه إنك تطبطبي عليا وتقولي لي أنا فاهمة أنت حزينة ليه وأنا معاكي. التعزية المستنيرة مش تيجي تلاقيني في أزمة تقولي لي ما أنا قلت لك ما لو كنت سمعت الكلام وعملت الحاجة الفلانية كنت خليت وسويت وعملت وزي. بتألميني أكتر لما تلوميني على خطأ أنا عملته في وقت حدوث الأزمة واحتياجي للتعزية بتلوميني وتوجعيني أكتر أو تبتدي تقترح عليا الحلول وتقولي لا لا لا لا لا سيبك سيبك من الكلام ما تزعلش على حاجة دي الدنيا بسيطة تعالى بينا نعمل كذا وكذا برضه مش هسمع الكلام ولا هفهمه ولا هستوعبه ولا هو ده الاحتياج بتاعي الاحتياج بتاعي وقت الألم إن أنا ألاقي إيد تسندني وتمسكني وحد يقول لي أنا فاهم أنت زعلان ليه وأنا معاك لما تهدى نبتدي نفكر في حل المشكلة أو لما يعدي الوقت اللي فيه الألم صعب ده تعالى بينا نساعد بعض ونشوف احنا الغلطة دي جت منين ونحلها ازاي كل اللي بيحتاجوه ولادنا انه طبطبة على الكتف محتاجين للغة الحب الجسدية بيننا وبين ولادنا يعني مش عيب انا كأب اطبطب على كتف ولادي وابوسهم واخدهم في حضني لما يبقى في احتياج لهذا مش عيب ابدا وانا كأم برضه بيجي ناس كتير قوي تقول لي عمر ابويا او امي ما طبطبوا على كتفي وقالوا لي ازيك ولا فرحانين بيكي ولا اي كلمه تدل على انهم بيحبوني طبعا هم هم بيحبوها مفيش شك في هذا احنا كلنا بنحب ولادنا لكن طريقه التعبير عن الحب ده لاولادنا الاطفال بيبقوا محتاجين للتلامس اللي يعبر عن مشاعرنا باللمس ويديهم الراحة ويديهم التعزية ويبين لهم الاهتمام بالإضافة لحاجة كبيرة قوي قوي اللي بتمناها من حضراتكم عشان أنا مش عايزة أطول عشان محدش يزهق مني بنقول الحب المستنير ولادنا محتاجين للحب المستنير بمعنى إنه أنا لما أحب زيادة عن اللزوم وأدلع قوي قوي قوي هطلع طفل ضعيف ما يقدرش يتعامل مع مشكلات الحياة هو حاسس على طول طول الوقت ماما بتلبي الطلبات وبتمسح الغلط عني ولما يبقى عندي قسوة زيادة سواء كنت بالقسوة دي بضرب ولا بتكلم كلام يبقى بيهين ويضيع الشخصية برضو بطلع ناس عندها نوع من الحقد والقسوة والعنف وهتمارس ده على أسرتها في البيت وهتمارس ده في بيوتها بعد كده لكن احنا محتاجين للحب اللي يساعد ويدعم ويعزي ويوجه وفي نفس الوقت نظهر لهم هذا الحب مش عيب ان انا اقول لاولادي انا بحبكم بحبكم زي ما انتم لكن ما بحبش تصرفاتكم هناك فرق لان الطفل لما بيعمل حاجه غلط ويجي واحنا نزعق له هو بيتخيل ان الام او الاب خلاص خلعوه من حياتهم ومتضايقين منه طول النهار يزعقوا له في فرق كبير بين تصرف الطفل وبينه هو دايما انا بقول له انا بحبك انت لكن ما بحبش التصرف اللي عملته ولما اقول كده ما اقولش ما بحبش التصرف واسيبه هو يفهم لوحده هو مش هيفهم ما بقولش وحش واقول حلو اقول التصرف ده ما كانش لازم يحصل كان بداله نعمل كذا او كذا او كذا او كذا يبقى كده انا بدي المفتاح لاولادي ازاي يعرفوا يتصرفوا مع المشكلات اللي بتقابلهم في المواقف اللي بتقابلهم حتى ولادنا لما بنديلهم الاوامر نلاقي احنا نيجي عندنا شكوى عامه ان الولاد كلهم ما بيسمعوش الكلام هديلكم امثله كده بسيطه للاوامر اللي احنا بنديها للولاد نلاقي بعض الناس خلي بالك الفازة دي أنا ورثاها من مامتي ومامتي ادتهاني معرفش بعد كام سنة ودي الميراث بتاعي ودي غالية عليا وجت من عند معرفش مين اوعى تكسرها حكيت حدوتة طويلة قوي وبعدين قلت له الأمر في الآخر عبال ما خلص الحدوتة يكون الولد نسى هي ماما كانت بتقول ايه واقول ما بيسمعوش الكلام طول ما هم ماشيين يخبطوا ويرزعوا في الحاجة ويكسروها أو اقول له روح اعمل الحاجه الفلانيه وانت جاي هات الحاجه التانية في ايدك وفوت هات مش عارف ايه واعمل ايه وبعدين يجي الولد يبص لي كده ما عملش اي حاجه هو انا لما هو الكلام ما بيتسمعش هو انت ما بتسمعش ما انا قلت لك ما ينفعش في عندنا بنقول طريقه ايجابيه لان احنا ندي التعليمات للاولاد ان انا ابقى محدده وواضحه ودقيقه واقول الحاجه اللي انا عايزاها من الطفل حاجه واحده او اتنين بالكتير من غير ما اقعد اعمل قصه وبيان توضيحي قبلها وبيان توضيحي بعدها والولد يبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه ويا ريت لما اطلب طلب من ولادي اقول من فضلك الطريقه اللي انا عايزه اعلم ولادنا بيها يتعاملوا فيها هي الطريقه اللي انا بعامل بيها الولاد ما اقدرش ابقى انا بصرخ وازعق في الولاد طول النهار واقول له ما تزعقش في اخواتك لان الطفل بيتعلم بالتقليد وبالتكرار والمحاوله مفيش حاجه تانية بيتعلمها الطفل لو انا في البيت بتكلم بصوت عالي او انا في البيت بستعمل الفاظ غريبه ومش صح او انا وانا بحكي الحدوته حتى في الفاظ كتيره بتطلع مني لازم تتاكدوا ان اولادنا هيمشوا على نفس الطريقه لكن لو احنا هاديين في البيت وبنتكلم باحترام بنتعامل مع بعض كويس مش هيطلع الاولاد غير كده بالظبط كمان ما اقدرش اخلي ولادي طول النهار بيتحركوا في مجرى اوامر يعني بعض الناس عندنا عندهم جداول ثابته في البيوت عندهم لازم الاول نعمل كذا وبعدين نعمل كذا وبعدين نعمل كذا وبعدين يعني ده طفل لازم الطفل يبقى عنده احتياج للعب اللعب ده مهم جدا في حياه الولاد ما يمنعش ان احنا نقعد نلعب مع اولادنا خمس دقايق عشر دقايق حسب قواعد اللعبه بتاعتهم هم مش مش زي ما انا عايزه انا عايزاه هو يلعب في حاجه انا بوريها له عشان اثقفه واعلمه مش في كل وقت الطفل بيبقى محتاج للثقافه والتعليم لكن بيبقى محتاج يلعب اي لعبه صغيره هو بيحبها ومحتاج ان احنا نهتم بيه في الوقت ده كل ما ادينا وقت لاولادنا وكل ما قعدنا معاهم وكل ما تعاملنا على مستوى العقل والتفكير والهدوء مش على مستوى الحنجره كل ما قلت المشاكل اللي موجوده من ولادنا انا مش عايزه اطول على حضراتكم عشان يمكن دي تكون بدايه ان احنا نفتح بيها الاسئله اللي اقدر ارد على حضراتكم فيها
تحبوا أسئلة بالورق ولا أسئلة شفاهي كده؟ اللي يحب يسأل كده دايركت ممكن يتفضل.
في سؤال يا دكتورة بالنسبة كلام حضرتك كله لو اتطبق صح خلاص والولاد طبعا طباع مختلف مش كل ولد زي التاني في ولد معين طلع عنيد يعني هو طبعه كده عنيد ومصمم ان هو يعمل الحاجة الغلط طب ايه المواقف اللي تستدعي الشدة اللي طبق فيها الآية أدب ابنك بعصا من حديد عايز المواقف اللي تستدعي الشدة
تزنق ميزانه جامده يعني بس مش المقصود بعصا من حديد ان احنا نضربه خلي بالك يعني المقصود انك تكون حازم اعتقد كده مش عارفه اقول هو سابونا طبعا يعني رايه ايه بعد إذنك يا دكتورة مفيش الآية اللي بتقول أدب ابنك بعصا من حديد. هي لا تمنع الأدب أو التأديب عن ابنك لكن ربنا ما أمرناش وإحنا بنأدب ولادنا نجيب عصاية وهات اي بالظبط لا لا ما جاتش الآية لان دي ناس و- كتير كده فاهمه الموضوع ان هو الضرب عايزه اقول على حاجه انه في مراحل طبيعيه في حياه الطفل وحياه الانسان عموما بيبقى العند جزء من النمو الطبيعي في المرحله دي اللي عنده اطفال صغيرين في سن سنتين لغايه اربع سنين هم شديدي العند ودايما لو نفكر كده ونفتكر ان ولادنا وهم صغيرين بيقولوا لا قبل ما يقولوا اه كلمة لا بتعلمها الطفل الأول قبل ما يقول آه دي مش معناها إن هو عنيد ولا بيعند ولا عايز يضايقني دي معناها إن الطفل الصغير لما بيبتدي يتعلم المشي والحبي وبيبعد عن الأم وبيبتدي يعبر عن نفسه عن الكلام بيحس إن هو بقى مستقل فبيلاقي ان كلمة لا دي بتثير الأسرة وبتفرحهم وبتعمل له هيصة وجو فبيستمر في كلمة لا لكن لا يدرك معنى كلمة لا ان هي الرفض مرة تانية بيرجعوا أولادنا يعملوا نفس الحكاية دي في فترة المراهقة بالذات من 11 ل 16 و 17 سنة أنت مجرد ما تنادي على ابنك يقولك لأ من قبل ما يعرف أنت عايزة منه إيه يمكن عايزة توكليه تجيبي له حاجة حلوة ت- لأ هو لأ لأ هنا عشان بيقول لنا أنا كبرت أنا مستقل برأيي دلوقتي العند في الفترة اللي فيها العند طبيعي احنا الواجب علينا وحتى في فترة المراهقة برضو ان احنا يكون بالنا طويل شوية مش عشان هو عنيد اقوم انا قفله يعني يا انت يا انا لا ما ينفعش افوت عليه فرص العند وفي نفس الوقت لو العند ده اداله لتصرف يأذيه انا الاب هنا بقى انا المسؤول في وقت من الاوقات لازم اوقف واقول كلمتي انا اللي هتمشي يعني احنا اه في ديمقراطيه وكل حاجه لكن فيما لا يؤذي لكن ما افضلش واقفه قدام الطفل انا قلت هتاكل يعني هتاكل مش هياكل يقوم يطفش قلت هتكتب ما ينفعش كده لان ولا الاكل ولا النوم ولا الحمام يجوا بالضرب عشان احنا عندنا عوايد كده لضرب العيال على حاجات كتير او نفضل نلف بالعيل عشان ياكل في نظام معين ان احنا نتعامل معاه خصوصا لما الطفل يبتدي يلعبنا بالحاجات اللي بتسبب العين نفوت يعني ايه نفوت احنا اللي نكبر دماغنا لاننا الكبير مش هو الكبير في حاجات احنا لازم تتعمل وفي حاجات تانية ممكن نعديها ممكن ناخد اهتمام الطفل لموضوع اخر ممكن نغير الموضوع ممكن نستعمل طريقة الحلول البديلة يعني ما تديش لابني حل واحد هنعمل يا كذا يا كذا يا كذا هي دي الاختيارات اللي عندنا مش هنطلع براها هو في الاخر مجبر انه ياخد واحد من الاختيار دول وهيكون سعيد بهذا الاختيار لان هو اللي اختار لكن مين اللي مقترح الحلول انت الكبير فهو الموضوع عايز مني انا نوع من الهدوء شويه عايز مني انا كمان لما ابقى انا تعبانه بدنيا او زهقانه او عندي مشكله او في حاجه شغله دماغي ما اقعدش اتناقش مع العيال لان انا مش هستحملهم وهو الطفل عنده نوع من صدق الاحساس الشديد بيبقى عارف اخر ماما وبابا ايه يعني هم حتى الولاد يقول لك اخرتها ايه هتصرخ إيه شويه بس هعمل اللي انا عايزه هو بيبقى عارف فانا بفوت عليه الكلام وزي ما بقول لحضراتكم كل ما علمت ولادي واتعلمت ان احنا نتناقش بالعقل والاحترام من غير الصريخ هم هيفهموني ويعملوا لي احترام لكن لو هنبتدي على مستوى الزعيق والضرب النتيجه هتكون سيئه
في سؤال يا دكتوره الفكره مش في عناد الولاد الفكره ان الضغوط العصبيه اللي بيحتملوها الاب والام اللي بيشتغلوا او حتى لو واحده ما بتشتغلش وقاعده في البيت وكثره الانشغالات والتحديات اللي بنشوفها في الحياه دلوقتي خلت عندنا مفيش صبر لاولادنا يبقى الفكره مش طفل عنيد ولا بنت ما بتسمعش الكلام الفكرة فينا احنا ككبار مفيش صدر رحب مفيش وقت نقضيه زي ما قالت الدكتورة ميري دلوقتي لازم نقعد مع أولادنا وننزل مستواهم ونلعب فبالتالي احنا المحتاجين نتعلم ازاي يبقى القلب واسع والصدر واسع انا عارف مش عايز اقول المعادلة صعبة ولكن هي دي أسس التربية ازاي بقى احنا نستحمل ولادنا انا عارف تبقى راجع من الشغل تعبان والولد بيصطادك قال بابا انا عايز كذا او البنت تبقى عايزه كذا فنصور ونضرب ونخش في الدايره المغلقه المظلمه دي ونفشل في تربيتنا مع اولادنا. فالموضوع بيتهيألي يخصنا احنا ككبار قبل ما يخص الولاد الصغيرين سواء عنيد او آه ايوه ناخد يوسف وبعد كده مينا اتفضل يوسف.
بالنسبه للضرب انا بقترح ان الضرب هي وسيله من ضمن الوسائل ولكن الضرب ما يكونش وانا متنرفز يعني لو انا متنرفز ما مدش ايدي على الولد لكن الولد او البنت لازم تتضرب طبعا وانا هقول لحضرتك ليه لان الضرب هي وسيله من ضمن الوسائل مش كل الوسائل ومش اخر وسيله لكن الضرب وسيله من ضمن الوسائل لكن الضرب انا هقوم اضربك دلوقتي تمام
لما حد يضربك انت بتحس بايه انت شخصيا وانت راجل كبير كده تمام تحس بايه هدور لك الوش التاني لا لا لا لا لا معلش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت مش بتساليني لا وانا لا برد لا حضرتك لا لا خليك واقعي تمام لا هقول لك الله يسامحك لا لا لا لا
حضرتك الطفل بتساليني الصغير لما بينضرب يا جماعة بيحس بإيه خلينا كويس هتقولي لي عامل غلطة يعني سيبنا من موضوع الغلط الضرب وسيلة احنا كلنا فاكرينها وسيلة سريعة بتوقف التصرف الغلط كويس لكن مع تكرارية استعمالها بيبقى خلاص هو مش عايز يصلح نفسه هو عرف ديتها هيضرب كويس هيجي وقت معلش لما ابني يبقى عنده 13 14 سنة وانا جايه امد ايدي عليه هيضربه ابسط شيء هيمسك ايدي ويزقها ما قلتش هيعمل حاجة تانية هو بيدافع عن نفسه حط نفسك حضرتك كأب بقى لما ابنك يعمل معاك كده يبقى شكلك ايه قدام نفسك وقدام ابنك معلش انا انا اسفه انا برفض الضرب نهائي لن يخرج الا انسان وشخص يعني يا بليد الاحساس وحضرتك قلت الحل وانت بتتكلم قلت احد وسائل التربيه طب اشمعنى الجا للضرب عشان انا متهيالي ان انا الخبطتين اللي خبطتهم له دول علمتهم له زي ما بيقولوا قد سابونا برضه عشان انا ما عنديش وقت اقعد معاه واتعامل معاه واشوف الغلط جاي منين احيانا الغلط اللي بيعمله ولادنا بيبقى السبب مشكله عندنا احنا فانا ما بحبش بقى ما عنديش وقت انا مش هقعد كل حاجه اصلحها وادربها واجيب اصلها وفصلها اقوم اجي لطشه هيبطل السلوك الغلط في ساعتها لكن مش هيتعلم حاجه بل بالعكس يتربى عنده بعد فتره احساس انه بابا ده قاسي وماما دي قاسيه لانها بتضربني وقد ما حضرتك بتضربه او بتضربها تضرب اختها او الناس اللي معاها في البيت يبقى الدايره هتفضل تلف لكن في فرق بين لما حضرتك ابنك يعمل الغلط واجيبه اقعده معايا كده وابتدي اتفاهم معاه الغلط ده كان سببه ايه ونصلحه ازاي وبعدين اذا كان يسوع بيغفر لنا احنا مش هنغفر لاولادنا انا انا غير متفقه مع حضرتك نهائي في استعمال الضرب انا بتفق معاكي في كل اللي انت قلتيه بس بختلف معاكي في نقطه واحده ايوه ان انا بقول ان الضرب مش اخر حاجه مش اخر وسيله بالعكس ولا هو وسيله للعلاج والعقاب ايه إيه الغرض من العقاب انا بعاقب ولادي ليه ايه فكره ان انا استعمل فكره العقاب انا بعلم ولادي حاجه مهمه جدا جدا في الحياه اللي احنا بنسميها ببساطه شديده قانون الزرع والحصاد عشان انا بعرفه لما اعمل التصرف ده هيترتب عليه ايه لما حضرتك بتعمل حاجه كويسه وتاخد مكافاه الطفل بيتعلم بهذا الاسلوب اسلوب ان انا يعني دلوقتي خلاص انتهت حتى في العلاج السلوكي للاطفال ما بقاش في حاجه اسمها تصحيح السلوك انما بقى في حاجه اسمها زياده السلوكيات الايجابيه تؤدي الى مسح السلوكيات السيئه بمعنى ايه لما انت دلوقتي حضرتك انا بعمل واجبي في وقت معين او بحترم نفسي او بخلص اكلي وبتكافئني كل مره هيحصل ارتباط في دماغي ما بين المكافاه والفعل الطيب اللي انا عملته واكرر الحاجات الكويسه اللي انا بعملها وبالتالي زي ما بقول لحضرتك هحط نفسي في الصوره الحلوه اللي مش هخلي بابا يقلل من المكافاه وما اعملش حاجات وحشه لكن انت كل مره تضربني بتاثر فيا بتقلل من قيمتي قدام نفسي بتخليني احس ان حل المشاكل الوحيد في الدنيا هو موضوع العنف والضرب بس انا بقول لحضرتك انا بقول لك الضرب مش اخر وسيله ولا اول وسيله كويس يعني ممكن عمل غلطة الغلطة ديت ممكن أزعق له بطريقة معينة مش لازم صوتي يكون عالي جدا لا ممكن ممكن آه.
ألفت نظره ممكن آه.
أديله عقاب تاني ممكن أديله حرمان وممكن أضربه أيوة.
والضرب هنا هو بيختلف ممكن أضربه على إيده ممكن أضربه أزقه ما هي دي ضربة ممكن الضربة يعني انت مصر برضه على آه طبعا مصر ان الموضوع يبقى الضرب فيه ضرب.
وسيلة انا بقول لحضرتك الضرب وسيلة من ضمن الوسائل والله ده رايك يمكن- بقى يعني انا امانه قلتها لحضرتك لكن انت مصر ده براحتك بقى آه، احنا طبعا بنحترم آه، حاضر دي أهم. آه، احنا كلنا جايين النهارده نتعلم والمناقشه حلوه جدا بتفتح وجداننا ومفاهيمنا وعقلنا عشان نعرف الصح من الغلط آه، مش مشكله نقول راي ان كان صح او غلط ولكن لازم في نفس الوقت نسمع الراي الصح فموضوع الضرب ده بعتبره انا قصور شخص مني كاب و آه، بيبين فشلي في هذا الموضوع فانا ما نجحتش في آه، معامله الولد في موقف معين اقول له طب هات من الاخر وطه ما انساش ابدا انا مش عايز اطول ال- ال- ال- ال- كلامي انا عايز نسمع دكتوره ونسمع اسئلتكم لكن جالي يوما ما واحد فوق لقيته ماسك الولد بطريقه كده ما انا بصيت له بطريقه ملحوظه يعني ماسك الولد بطريقه كده الولد ده مغلبني الولد ده تعبني الولد ده انا كويته بال- بالشمعه امبارح تعرفين الولد عمل ايه قدامي انا راح ماسك ايد ابوه وعضته الرساله وصلت تعالى مين اه طبعا رد فعل رد فعل فهو الاب مستاء من ابنه فابنه ردها له قدامي داخل الكنيسه آه يا ريت السؤال بس يبقى مختصر عشان انا عارف في اسئله كتيره طيب آه، نسمع الاول مهندس مينا وبعد كده حضرتك يعني
يعني هو هو باختصار عشان ما اطولش يعني انا ب... يعني بعترض تماما على اسلوب الضرب يبقى من اسلوبي إنك ما- اعمل ما تعملش كذا اضرب لكن لازم يعني مره في السنه يعني طبعا مش مش مش السنه دي مش السنه دي عدت هنعمل هاسبيرتي تول للضرب مش السنه دي عدت على يعني لكن- في لكن الصيف ولا في لازم الشتاء على ريتم.
البحر ولا في المدرسة يعني امتى يعني في- في وقت في وقت ما يعني م- موقف بيلمس كهرباء لا بيلمس كهرباء تاني لا بيسهيني بيمسك كهرباء تاني لا لا انت مفيش قصور بتتكلم بقى.
على طفل صغير آه، أنا بيجي بتكلم عن- ناحيه ال... لا معلش انا عايزه اقول على حاجه في فرق بين طفل مثلا جاي يدخل صبعه في الكهرباء آه.
ودي خطا مننا لازم تتغطى الحاجه دي لازم نبقى عارفين كل سن لازم البيت يبقى متجهز دلوقتي بطريقه كلنا معينه مقتنعين انت مش بتضربه بمعنى معلش يا جماعه يعني ده يبقى خلط بقى انا مش بضربه بمعنى ان انا ب- انا ب- بخبط على ايده عشان يعرف انه هيتأذي ده- ده الضرب.
لا يعني ده مش ضرب لكن هناك بعض الناس لو ابنه عمل اي حاجه بيمسكوا يضربوا او الزقه دي يعني القسوه البدنيه ايا كانت نوع القسوه البدنيه الاهانه اللفظيه كمان يعني بمعنى ان انا اقول يا زفت يا هباب يا فلان يا معرفش ايه يا يلي يلي يلي كل ده ما هو ده عقاب يسيء يسيء لتركيب الشخصيه ويسيء للطفل نفسه لكن الفكره ان احنا عايزه اقول لحضراتكم على حاجه احنا بنعلم ابننا التصرفات الصح ابننا مش هيعمل كل حاجه صح او بنتنا مش هتعمل كل حاجه صح في صح وفي غلط طيب الغلط هنقعد مع بعض كده ونقول الغلط ده فكر حصل ليه هل انا ما عرفتهاش الصح ازاي يتعمل ممكن أو الطفل ما يبقاش عارف ايه الصح اللي اللي هو المفروض يعمله ودي بتحصل كتير ولا انا عرفته وهو مصر على انه يعمل كده لو مصر وتكرر الغلط باجي اقول طب تعالى يا ابني بقى كل حاجه حلوه انت هتعملها هديك عليها مكافاه وكل حاجة وحشة أنت هتعملها هنعمل كذا ممكن قوي قوي من أصعب العقابات على الطفل الصغير بالذات لغاية سبع ثمان سنين إن أنا أضير وشي عنه كده ثلاث دقايق يبقوا هيتجنوا وتوجعهم وتؤلمهم جدا لكن قبل ما أعمل العقاب ده أو غيره لازم أفهم ابني اتعمل ليه العقاب وكان المفروض يعمل إيه عشان ما يكررش الحكاية دي ممكن قوي نقفل التلفزيون اللي احنا فاتحينه طول النهار كأحد أفراد البيت نقفله العصرية دي هنقفل التلفزيون لأنه في واحد صدر منه غلط ممكن قوي قوي يروح يقعد في مكانه على جنب ويجيني بعد عشر دقايق بس المكان ما يبقاش في حاجة تسليه يبقى فرحة له كل ما يلخبط يروح يلعب باللعب يبقى ما عملناش حاجة لو لو حاجة كبيرة يبقى يروح يقعد عشر دقايق ويجي يقول لي الغلط ده مش هيتكرر تاني وما يحاولوش وما زهقش يا جماعه اصل هو مش هيتعلم من اول مره هو هيتعلم من المره الثانيه والثالثه لكن في المقابل انا لازم اعمل حاجه مهمه ان انا كل عمل طيب ابني بيعمله اكافئه عليه في ساعتها لغايه سن 8 سنين الطفل لازم يتكافئ مباشره ورا العمل الكويس اللي عمله ليه لان هو بيربط ما بين الحاجات الكويسه اللي عملها والمكافاه اللي خدها مش استنى اقول له اخر الاسبوع هديك المكافاه او يجي بابا بالليل واحكي له الحدوته هو عمل وخلى وسوى يخش بابا يزعق له هو نسى هو عمل ايه انما انت كماما لازم يبقى لك ايد المبادره ابني اتصرف بطريقه غلط هفهمه الصح ايه وهنزله مره اتنين تلاته بعد كده حبيبي مش هكلمك بعد كده هتروح تقعد بعد كده مش هتخرج انما لا حرمان لا من فلوس ولا من اكل دي ضروره الضرورة التانية كمان في موضوع العقاب انه الكلام ده يبقى بيني وبين زوجي مش انا عاقب وهو يدلع يبقى ما نفعش حتى لو هو مش موافق على عقابي يبقوا صلحوه بينكم وبين بعض لكن كلام اي طرف يحترم مهما كان غلط بس مش معنى هذا ان انا اسيبه يضرب الولد لما يكسحه مثلا لكن يعني الضرب وسيله غير سليمه نهائي لتربيه الاطفال وتعديل سلوكياتهم ما بقوش دول الاطفال بتوع الضرب ولا بيخافوا ولا بيكشوا كل المشكله زي ما بيقول قس ابونا ان انا مستعجل مش فاضي عايز احل المشكله واربيه اقوم اجي ضربه ويخش يعيط شويه وبعد كده هيعمل نفس اللي بيعمله مره واثنين وعشره وما اكتسبش اي حاجه
آه، على فكرة في أطفال في عمر ال- فوق الخمس سنين قاعدين معانا ليه؟ لا طبعا مش صح مش صح دي محاضرة ال- ال- الآباء بس فالمفروض الولاد ما يسمعوش هذا الكلام المفروض الولاد ما يسمعوش هذا الكلام بعد كده احنا فاتحين حضارة مخصوصة فيها خدمات عشان ال- ال- الولاد ياخدوا راحتهم وانتوا تاخدوا راحتكم ماشي آه، طب بالمناسبة يا دكتورة يا ريت في اللقاءات التانية اللي حضرتك تبقي معانا عايزين نناقش الأمراض السلوكية أو النفسية في أولادنا وإزاي نتعامل معاها فعلا الجيل اللي طالع ده يختلف تماما عن اللي فات من خمس سنين عن عن وهكذا ففي حاجات احنا يعني بنحتار في علاجها بنفشل في علاجها حتى احنا كاباء روحيين يعني انا كنت اتمنى يكون عندي الوقت ان اخد دراسات نفسيه عشان بتفيدني في ارشاد اما الولد او الاب والام في امراض سلوكيه بالنسبه للطفل العنيد ده اتعامل معاه ازاي الولد اللي طالع بيتنرفز وهو صغير كده كلمه اف انا زهقت دي خنقه تعبيرات ما كناش بنسمعها بنقولها يا أوتسابون ما كناش بنقولها ما كانش مسموح لنا نقولها لا ده مش كده انا ما بقولش على جيلي انا ولا يعني- جيل حضرتك أيوة.
ده انا بقول ما كناش بنسمعها مثلا من خمس سنين ست سنين كلمة خنقة دي طالعة جديد ولد لسه صغير طب مثلا واحد كبير يعني هو بيشوف تحديات ممكن يقولها لكن طفل طالع صغير اف انا زهقت الولاد طالعين زهقانين ازاي انا بقى كأب وأم مع التحديات اللي بشوفها والتعب طول النهار ازاي اخش الاقي ولد بيقول لي اف انا طهقت انا كأب ازاي هتعامل معاه يا اما هتنرفز مظبوط.
او هبقى سلبي وفي كلتا الحالتين انا ما عالجتش ده.
هو اللي بيقولوا قدس ابونا فعليا صح هما بس عايزه اقول على حاجه ان الاولاد الصغيرين تحت سن سبعة وثمان سنين منين مصدر الالفاظ بتاعهم من البيت نفسه ومن التلفزيون وبدايه من المدرسه او الحضانات اللي بيروحوها عايزه اقول على حاجه احنا كلنا ككبار دلوقتي كلنا بقينا زهقانين كلنا خلقنا في مناخيرنا محدش مرتاح إيه، في حاجة تانية بديلة عندنا احنا عشان اريح دماغي من الولاد بفتح التلفزيون طول النهار يدش حافظين ويقولك دي هتتطلق ودي هتتجوز ودي راحت معرفش فين ودي مشت مع مين فبقت في ثقافات كتير غريبة كده بتخش في دماغهم عشان انا برضو ما عنديش الوقت ان انا اقعد معاهم بيروح المدرسة زي ما في برضو السؤال موجود هنا احنا بيتعلم من الزملاء في المدرسة او في الحضانة كلام كتير ما كانش موجود في البيت عندنا ما هو انا مش هقدر ابقى معاه على طول لكن انا اقدر يوميا اقعد مع ابني شوية واسمع هو سمع ايه في المدرسة واقدر اتفاهم معاه ان في كلام حلو يقوله يليق بيه كابني وابن ليسوع وفي كلام ما يصحش ان احنا نقوله او نتكلم بيه لكن واقع الامر احنا مش فاضيين ودي أسوأ حاجة إن أن- أنا بقول زي ما إحنا محتاجين ناكل أكل ونلبس ونتعلم محتاجين إن إحنا نقعد مع أولادنا عشان أولادنا ما يطلعوش ويتسربوا من إيدينا. إحنا كلنا دلوقتي وفي أسئلة كتير متكررة أولادنا مش حابين يروحوا الكنيسة مع إن إحنا بنروح الكنيسة ومش عايزين يصوموا مع إن إحنا بنصوم لأن إحنا مش عاملين صلة كويسة مع أولادنا هو متزهق هو على طول متزهق واحنا فارضين عليه الكنيسه مش بيمارس وجوده في الكنيسه والانشطه اللي موجوده بحب لكن اجبار اجبار من من الكبار ان هم يدخلوه فاحنا المفروض ان احنا يكون عندنا طولة بال شويه وعندنا غفران للاخطاء اللي بتحصل مش هنقعد زي القاضي والجلاد مش معنى كده ان انا اسيب ابني يلخبط او يعمل حاجات غلط لكن لازم اتفاهم بصوره كويسه حتى الطفل الصغير المولود بيتفاهم يعني احنا عندنا في دماغنا فكره مسبقه ان الاولاد ما بتفهمش وهما مش هيفهموني لا الاولاد بيفهمونا كويس جدا وما شاء الله كلهم عقلهم متفتح وزي الفل لكن لو انا كبرت بيه واتعاملت معاه واتفهمنا وخدنا ودينا في الكلام مع بعضنا بيبقى النتيجه افضل من ان انا استعمل عمليه الصريخ والزعيق والضرب طول النهار ما بتجيبش نتيجه وهي دي اللي عامله المشاكل اللي بيننا وبين بعضنا يعني برضو في أسئلة كتير هنا بتقول أضرب بعد سبع سنين ولا ما أضربش ما تضربش خالص يعني الناس ما تضربش خالص في بعض الناس بتقول إن زوجي بيعامل ابني كفرد كبير وعايزه يبقى مثالي هو احنا نعامله كفرد كبير اه لكن لازم نتوقع امال ايه الفرق بين الطفل وبين الكبير انه يغلط طبعا لازم يغلط لازم يجري لازم يلعب ده احتياج اساسي له لازم يجرب لازم يحاول كل ده كلام جميل لما ندي فرصة لأولادنا ونصلح الغلط بهدوء أولادنا هيتعلموا حاجات كويسة لكن احنا مش هنقدر نحطهم في قوالب ونمشيهم على الصورة اللي احنا عايزينها في دماغنا الحاجة اللي قدس أبونا بيتكلمنا عليها الأولاد العصبيين احنا عندنا اولادنا في حاجه بنقول عليها علميا الطبيعه المزاجيه بتاعه ولادنا او بتاعه الانسان عموما بتشمل ايه معدلات النوم والاكل يعني في واحد يقدر ينام 8 9 ساعات وفي واحد تاني هو كده ما ينامش غير 4 5 ساعات خلقته كده هو مولود كده في واحد لازم ياكل الثلاث وجبات ولما يجوع في الوسط تبقى كارثه كبيره وفي واحد يقدر يقعد من الفطار لغايه بالليل من غير اكل وما تضايقوش الحكايه دي في واحد عنده قدره على انه يتاقلم مع الوضع الجديد بسهوله وفي واحد تاني يبقى خايف من الاوضاع الجديده ويبقى متوتر وعامل مشاكل يعني ماخد ابني عند ناس غرب بعض الاولاد بمنتهى الهدوء يخشوا ويقعدوا يسلموا وفي واحد تاني ما يبقاش عايز يروح ويعمل مشاكل ويبقى متوتر جدا الالام اللي بيمر بيها الطفل او المشاكل اللي بيمر بيها الطفل بعضنا بيبقى رد فعله للالم كبير قوي قوي وبعضنا بيبقى عنده احتمال متوسط وبعضنا بيحتمل للنهايه دي كلها بنقول عليها الطبيعه المزاجيه بتاعه الانسان فينا احنا بنتولد كده لكن طريقه التربيه يا بتزود المواضيع الغلط يا بتحسن المواضيع الغلط زي ايه لو عندي طفل مثلا عصبي شويه على طول يصرخ لو هو بيصرخ بتبقى الام متضايقه منه تبتدي تصرخ يخشوا الاثنين دي بتصرخ وهو بتصرخ ما تدروش الرعايه الكافيه يزيد الصريخ والعند ويطلع بالصوره العصبيه اللي بنشوف فيها اولاد كتير اللي طالعين اليومين دول لكن لو الام قالت الطفل ده بحاول ادور على السبب اللي بيخليه يصرخ واحاول انا اكون هاديه وادور لنفسي على طريقه تهديني وقت ما بسمع الصريخ بتاعه عشان ما اصرخش بيبتدي يقل شويه شويه الصريخ لانه ما بيدروش الفايده اللي هو عايزها فالمشكله مش بس ان انا يعني احاول ابقى هاديه مع نفسي المشكله ان انا احاول ابص لطبيعه الطفل اللي قدامي بفهم واسع شويه وانمي الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه اتعامل معاها بهدوء عشان ما تزيدش بزياده يعني كل انسان فينا له طبع وخلقه معينه احنا حتى ككبار فينا الهادي قوي وفينا النشيط اللي يعمل الحاجه وفينا العصبي مفيش واحد فينا بيدوس على التاني عشان يطلع اسوأ ما فيه احنا بنحاول نتأقلم مع بعضنا هو ده اللي بنتمناه من الكبار كآباء وأمهات ان هم يبصوا لأولادهم بطريقة سليمة ويدوهم شوية اهتمام ورعاية وما زودش المشاكل اللي عند الطفل يعني في طفل نشاطه زيادة نشاطه زيادة ده لو قعدته في أوضة غصب عنه مش هيقعد هيعمل مشاكل وهبتدي ازعق وهو يزعق يتخبط يتعور لكن لو اديته فرصه انه مثلا يجري شويه ويلعب لو اديت له كوره يلعب بيها شويه حبل ينط بيه شويه وبعد ما يخلص كل نشاط ده اقول له طب تعالى بقى اقعد نكتب الواجبات اللي ورانا هشوف استجابه مختلفه خالص عن لو انا شلته من على الكرسي مطرح ما خلص اكل حطيته على الكرسي على المكتب مش هينفع كده فانا قدر الامكان برضو لازم عيني تبص لطبيعه ابني واحاول استفيد من الحاجات الكويسه اللي عنده وافكر في طرق بديله اتعامل بيها مع الصفات اللي مش عجباني في ابني عشان اقدر اصلحها إيه واحده بتقول ان ابني اول ما نبتدي الاكل بيلم الاكل من الاطباق بتاعه الناس التانيين وبيحطها وبيحاول ياخد اللعب ويحطها عنده ولازم يبقى هو اللي فايز بعض الاولاد بعض الاولاد بيبقى عندهم حب استحواذ للحاجه اللي موجوده المفروض انها شيء طبيعي في الطفل لغايه اربع خمس سنين لكن لو طلعت بعد كده وكانت موجوده معاه دي المفروض انها تتعالج بالنسبه لموضوع الاكل بالذات لازم نعمل عمليه اشباع للطفل يعني ما اقعدش انا اديله مثلا المعونه بتاعتك او الوجبه بتاعتك حته جبنه قد كده وحته معرفش ايه لا طفل جعان عايز ياكل لازم احط له الاكل اللي ياكله بس احنا هنتفق اتفاقيه ان كل واحد اسيبه ممكن قوي قوي اسيبه يغرف الاكل اللي هو عايزه بس اللي هيتحط في طبقه لازم يخلصه ولو ما خلصوش يبقى في مش بقول عقاب بقى يبقى في رد فعل لازم احط للطفل كميات اكل كافيه عشان يشبع وما يبصش لاي حاجه تانية برضو بالنسبه للعب لازم مش هديله بقى اللعب كلها لكن هعلمه ان هو ممكن يتعاون مع اخواته ممكن يلعب بلعب اخواته لازم نعلمه نوع المشاركه يبقى بيننا وبين بعض في البيت في نوع من المشاركه انما لو انا سبت طفل زي ده كده بعد كده مش هيملى عينه اي حاجه في الدنيا يعني هيحاول ياخد كل حاجة ومش هيرضيه الحاجة بتاعته وبرده جزء من الموضوع ده وما تزعلوش مني بيكون مننا ككبار دايما الأم اف تعبت اف محدش بيسمع الكلام محدش مقدر تعبي ما كل ده بخش عنده برضه بلاقيه هو بيكرر نفس الكلام لكن قدر الامكان فكري انت بتقولي ايه وانت بتتصرفي ازاي ولما دي تتصلح عندي انا ككبير برضه هتتصلح مع الصغير واذا كنت شايفاها حاجه زياده احاول بالمحاوله مش بالتعليمات يعني ما تاكلش كتير ما تمدش ايدك لا ما ينفعش بالنسبه للاحتياجات الاساسيه اللي هي الاكل والشرب لازم ندي ولادنا ونشبعهم للنهايه عشان ما يبصش لاي اكل في حته تانية انما للعب وللحياه احنا مشاركين في بيت ومشاركين في مكان لازم كلنا نتعامل ان احنا مش هيضيع من وقت ولادي عشر دقايق لو احنا بعد الاكل حتى في ايام المدارس كل واحد قام وحتى فضى طبقه وحطه لو وصل طبقه خير وبركه مش مشكله بالعكس تعمل رابطه حلوه مع الام ومع الاب وبابا برضه ايه لا يجرى ايه لما يساعد مع ماما في البيت مش قضيه يعني مش هتنقص منه ابدا دي محبه لما نقعد سوا كلنا مع بعض نروق السفره ونوضبها ونشوف دي بتخلي الولاد يحسوا قد ايه ماما بتتعب وقد ايه ان احنا مهمين ولما اولادي يخلصوا الكلام ده اقول تسلم ايديكم يا حبايبي عملتوا حاجه كويسه وساعدتوا ماما ميرسي لكم هنقعد سوا شويه طب نعمل الشاي طب ده يعمل الشاي وده يجيب الطبق وده يخلي كل ما كان في بينا تعاون في داخل البيت ده مش هيضيع وقت المذاكره على فكره عشان في امهات كتير تقول لك لا اول ما تبتدي السنه الدراسيه انا اولادي ما يعملوش حاجه معايا في البيت لا غلط بالعكس الطفل اللي بيجيد اداء اي حاجه في البيت بيبقى عنده نوع من الثقه وعنده نوع من المرونه وعنده علاقات طيبه بالناس اللي جوه البيت والناس اللي بره البيت في سؤال بيقول بعض الأولاد بيعتقد أن الأب والأم بيعملوا ضد مصلحتهم ومش لصالحهم لذلك بيرفضوا في أغلب الأمر طاعتنا فكيف نقنعهم بأن احنا نعمل لصالحهم مع العلم بأن احنا نذكر لهم أن احنا بنحبهم وبنثبت ذلك عمليا في أغلب الأوقات كل أولادنا فاكرين أن ماما وبابا ضدهم مش بعض الأولاد صراحة كل الأولاد والحقيقة احنا اللي عاملين المشكلة دي لان احنا بندي خلاصه التجربه والامر بس يعني انا بيجي ابني يسالني الحاجه الفلانيه اقول له لا لا يعني لا بعضنا بيشرح لا ليه لكن معظمنا بيقول لا يعني لا وانا قلت كده هو ده اللي هيتنفس فسواء الطفل اذا كان صغير او واضح ان دول اولاد كبار الكبير بيعوز مننا ان احنا نقعد معاه ونتناقش نسمع وجهه نظره وصدقوني في احيان كتير بيبقى عندهم وجهات نظر كويسه وصح بس المشكله جايه منين انها مختلفه مع طريقه التفكير اللي احنا بنفكر بيها يعني ممكن انا لو قعدت مع اولادي كلمه مصلحتنا ومصلحتهم معناها ايه ده كلام مجرد كده يعني ايه مصلحتي ايه ايه مصلحتي وايه مصلحتهم لو قعدنا بسطنا الكلام شويه بيننا وبين ولادنا الحاجة اللي هتتعمل دي ايه الفايدة اللي هتعود على اولادي منها وايه الفايدة اللي من وجهة نظرهم وانا اشرح وجهة نظري ايه وبعدين لو انا شايفة ان هما وجهة نظرهم غلط خلونا دايما نتعامل بسياسة الحلول البديلة ما تحطش حل واحد واذا ما عملوهوش يبقوا كده ما بيسمعوش كلامه لا فكر حضرتك شوية او ماما تفكر شوية ونحط حل واثنين وثلاثة وفي النهاية هو هيعمل اللي انا عايزه بس هو بيتهيأ له ان اختار هو هو القرار قراره والاختيار اختياره وده اللي بيخلي الولاد يتمسكوا لو احنا اللي فينا بيشتغل مع الاولاد في المعسكرات او في الحفلات كل ما قعد الولاد معاه وقال يا جماعه مثلا احنا عايزين نعمل حفله بس ما عندناش فلوس غير كذا وابتدى ده يقول رايه وده يقول رايه وده يقول رايه وانا هقول رايي ككبير وفي الاخر هم بيختاروا رايه ويتمسكوا بيه بيتمسكوا بيه ليه لان هم اللي قالوه عشان كده كل ما اتعلمت وعودت نفسي في المناقشات مع اولادي ما احطش راي واحد احط راي واثنين وثلاثه واقول له الاختيار لك لان الكبير دلوقتي بتفهم هيختاره ويتمسك بيه ويعمل اللي احنا عايزينه لكن اللي بيجيب المشاكل الحقيقه ان انا دايما بقول انا الكبير وانا اللي بفهم واللي قلته لازم هيمشي في معظم الاحيان ما بيعملوش اللي احنا بنقوله خالص يعني اذا قلت لهم يمين هم يروحوا شمال ما بيعملوش اي حاجه هل المناظر الخديعة لا يجب أن يراها الطفل في التلفزيون ولكن بيقولوا لو صادف الطفل ده بالصدفة شاف الأم مع الأب خطأ أو بيحي... يبقوا الغلط وهيبص لهم على إنهم عيب لا بصوا بقى يعني الخطأ في الأخطاء بتاعتنا إن إحنا بنسيب الولاد قدام التلفزيون عمال على بطال وده شيء خاطئ تماما وبيعلم الأولاد حاجات غلط كتير وفي بعض الناس بتتفرج على أفلام لا يجب إن الأطفال يشوفوها نهائي التلفزيون للأسف الشديد يعني حتى التلفزيون في امريكا اللي الخلاعه مباحه في علامات بتبقى موجوده في الكورنر فوق البرنامج ده يتفرج عليه الاطفال ولا ما يتفرجش عليه الاطفال فانا برجوكم ما تسيبوش الولاد كده قاعدين عمال على بطال مفيش حاجه اسمها الاولاد يشوفوا مناظر خليعه كون الام او الاب يطبطب على زوجته او يقبلها ولا ده مش منظر خليع دي عواطف طبيعيه بتعبر عنها لكن في حاجات سيئه مش المفروض ان الاولاد يتعرضوا لها ويشوفوها لان دي بتهز النقاء والسلامه بتاعتهم بعدين لما الولاد بتكبر المفروض ان احنا بنعلمهم اجزاء جسمهم وبنعلمهم كيف تعمل الاجهزه اللي موجوده في جسمهم بطريقه علميه مبسطه محدده بس دي على المراحل العمريه المختلفه انما غير كده مش مسموح ان الاولاد يتفرجوا على افلام خليعه ولا افلام يعني انا يعني حقيقه بستغرب يتفرجوا فين على الافلام الخليعه دي الا اذا كنا بقى عندنا دش وبنسيب الدش مفتوح ده موضوع تاني بقى اه يعني برضه في النت انا يعني بتبقى مفتوحه قدام الاولاد لكن ما يمنعش ان انا ادي حسب سن الطفل كلمه صغيره انه بعض المواقع ممكن يكون بيسمع عنهم ما انا لو بيني وبينه سكه مفتوحه وسله مفتوحه هيجي يحكي لي لكن الكلام اللي انت بتشوفه دي مناظر متصوره وغير واقعيه وملهاش لازمه ان احنا نشوفها ومش هتفيدنا باي حاجه ده شيء مش كويس ودي ناس بتشتغل الافلام دي لمجرد انها تاخد فلوس انما مش هتفيد باي حاجه والحقيقه ده خطا يعني يا ريت بالنسبه للصغيرين خالص انها تتقفل المصادر اللي بتدي الافلام او المناظر الخليعه دي لانها ملهاش لازمه مش معنى كده ان هو مش فاهم ان في طبيعه وفي حاجات لا هم بيبقوا عارفين كل حاجة لكن احنا بنشاور على أجزاء الجسم وعلى وظائف الجسم بطريقة محددة وعلمية وبسيطة وبدون ضحك وسخرية وبدون ما ندي أي مسميات للحاجات اللي هي طبيعيا بتحصل يعني انتوا بتسمعوا دايما موضوع اللي بيحكوا عليه ويقولوا التربية الجنسية ومعرفش ايه يعني كلمة التربية الجنسية الحقيقة مش لطيفة ده فسيولوجي يعني اشمعنى انا ابني بياخد كيف يعمل الجهاز الدوري وكيف يعمل الجهاز التنفسي الأجهزة اللي موجودة جوه دي كلها أجهزة مقدسة ربنا ما خلقهاش عشان لا نتكسف منها ولا نعمل عليها حواديت وحكايات لو الابن من بدري في البيت كان بيتشاور على أجزاء جسمه أو بي- بيتكلم في الموضوع ده باحترام وبدون سخرية مش هيبص لها على إنها حاجة عيب ولا حاجة وحشة لكن العيب إن الولاد بيهزروا وبياخدوا المواضيع دي سكة هزار لكن هو لو فهم إن جسده ده كله مقدس وان ربنا ما حطش فيه حاجه لا تعبنا ولا تكسفنا ولا تستدعي ان احنا نضحك عليها هو مش هيعمل كده لكن احنا توجهاتنا احنا ككبار هي اللي بتلخبط العيال الصغيرين بنتي من النوع اللي بيخاف من الضلمة ومن أي شيء خصوصا وقت النوم ودايما تحط اللحاف فوق راسها الخوف عند الأولاد الحقيقة بيبقى أحيانا كتير من الكبار أو من تجربة حصلت للكبار مع الكبار أو حد خوفه بالضلمة لما بنعرف إن إحنا أولادنا بيخافوا من إيه ما يصحش إن إحنا يعني نتعامل مع الموضوع بعنف قوي أقوم أطفي الدنيا وأقول له مش هيجرى لك حاجة لأ إحنا ممكن نسمع نسمع هما بيخافوا من إيه في مراحل كده الطفل بيخاف من الصوت العالي بيخاف من الضلمة بيخافوا من الحشرات وخصوصا لو كانت الأم مثلا بتخاف من الصرصار هم يخافوا من الصرصار أو بيكون اتواجه بتجربة ضايقته فأنا لو بفهم إيه اللي ممكن الضلمة بتضايقه في إيه ما يمنعش إن أنا أفتح له النور أفتح النور ولو نور بسيط كده يطمنه ما يمنعش إن إحنا نتعلم إن إحنا نصلي لما نصلي في ملائكة بتحوطنا ومفيش حاجة ممكن تحصل لنا يعني قدر الإمكان نحاول نتعامل مع مخاوف الطفل بهدوء ونطمنه عشان الموضوع ما يكبرش وتبقى نوع من المخاوف المرضية بعد كده في سؤال اخير انا مش عايزه اطول عليكم وممكن الاسئله نجمعها وبعد كده نبقى نجاوبها بيقول انه الخمس سنين الاولانيين هم اللي بيتربى فيهم الطفل وبيتشكل هل لو لقيت عيب في ابني بعد كده ممكن يتصلح يظل الانسان من يوم ما يعيش ليوم ما يموت قابل للتصليح احنا ليه بنأكد على الخمس سنين الاولانيين او فتره الطفوله الاولانيه بنحب ان احنا نعرفها بظروفها الصح لانه زي ما بقول لكم لو الزرعه طالعه صح بتكبر صح لكن لما بتتعوج يمكن ساهل منتهى السهوله لو عندي نبته كده في البيت وعدلتها وربطتها هتكمل يمكن لو الشجره تكبر وهي معوجه هيبقى صعب يعني اصلاحها لكن مش مستحيل عشان كده بنقول ان فتره الطفوله الاولى مسؤوليتي انا اساسا في البيت لازم احاول افكر فيها واتعامل معاها بصوره غير اللي كان بيحصل في الاول زي ما بيقول قدس ابونا اللي بيقولوا الولاد من خمس سنين غير اللي كانوا بيقولوا الولاد قبل كده غير اللي انا اتربيت عليه فالدنيا بتتغير انا لازم كاب وكأم احاول قدر الامكان ان انا اوسع افكاري وارائي ومداركي شويه احاول ان انا اتعلم ودي مهمه لنا كاباء ازاي اهبط الضغوط والتوتر اللي عندي عشان اقدر اتعامل مع مشكلات اولادي يعني وانا في الشغل وخلاص دخلت البيت هقفل الصفحه بتاعت الشغل خلاص وادخل البيت البيت له مشاكله وله وقته واديله وكل ما حاولت ابعد عن المشكله اللي بتحصل بره وجوه صدقوني المشكله اللي بره بتهدى وتهبط شويه واقدر افكر فيها بطريقه كويسه فانا كاب برضه كأم انا لازم اتعلم اللي بيقولوا عليها اساليب التكيف يعني ازاي لما يبقى عندي توتر اهدي نفسي من التوتر ده عشان اقدر اتعامل مع مسؤوليات البيت ومع الحاجات اللي موجوده عندي انا بشكر حسن استماعكم واوعدكم ان احنا هنجمع الاسئله دي ونحاول ان احنا نخليها في المحاضرات بعد كده
نشكرك يا دكتور اميلي باسم اسره الاجتماع وان شاء الله هيبقى لها مره كل شهر وفي كل مره هنجمع ايوه سونيا أنا عارف الكابوس هيبتدي بعد 10 أيام أنا عارف كابوس المذاكرة آه، طيب تحبوا إيه الموضوع المرة اللي جاية؟ إزاي نبتدي عام دراسي؟ يا دكتور النصايح بقى
أنا عايزة أقول لك حاجة عايزين كلنا بس كده نسأل نفسنا سؤال واضح إحنا بنودي ولادنا المدرسة ليه؟ مش عشان يبقى انسان مسؤول وقادر بعد كده ان هو يكبر ويأدي ما عليه من مسؤوليات ويكون راضي وسعيد برضه مش ده اللي احنا بنتمناه جميعا انما مش بنوديه المدرسه عشان نعقده او نضيعه عشان كده عايزه اقول انه يا ريت اللي لسه هيخش المدرسه جديد ما يبقاش العباره بتاعتنا الحمد لله المدرسه جت عشان تخفوا عن نفوخي والدنيا تتحسن في البيت لا احنا بنوديه المدرسه لازم نحببه في المدرسه يا ريت احنا نحاول الوجبه بتاعه الصبح يا جماعه اي شيء ياخده الطفل الصبح بتفرق معاهم كتير جدا في التركيز والاداء في اليوم بحاله ولو حتى كوبايه لبن ولو بيضه من اي حاجه نحاول لا لانه الطفل بيبقى نايم طول الليل من غير اكل وبعدين محتاج يقعد يركز في الفصل فهو محتاج لأي حاجة شوية لبن صغيرين عليهم عسل عليهم أي حاجة دي مهمة جدا عصير في أي حاجة مهم اديله شوية حاجة فيها مصدر للجلوكوز ولو لو أخد سندوتش صغير خير وبركة حاجة كمان معاه يعني بيضة أو ربع رغيف ولا أي حاجة الحاجة التانية إن أنا أحاول إن أنا أحبب ولادي في المدرسة وفي المذاكرة هو مش بيذاكر عقاب هو بيذاكر عشان يبقى أفضل حسب المرحله العمريه اللي هي موجوده زي ما بقول لكم احنا في السنه الدراسيه ما بنتكلمش غير الاربع جمل دول اصحى البس هدومك تعالى ارمي شنطتك وتعالى اتغدى اقعد حل الواجبات اللي وراك مش ده اللي احنا بنعمله لا خلينا نقعد مع اولادنا ولو خمس دقايق ونبتدي نتكلم هننظم وقتنا ازاي هنعمل ايه عايزين تركيز كويس من الاولاد ادوهم فرصه للحركه البدنيه شويه يعني 10 دقايق او ربع ساعه يجروا يلعبوا هيقعدوا معانا الواجبات كبيره يا دكتور انا انا مع حضرتك انا مع حضرتك يا استاذ مين ولاده في سان مارك هنا؟ طيب حتى في بقيه المدارس لا لا يعني- مع حضرتك لا الحقيقه لو تعرفي مثلا كم آه.
الورق اللي اللي بيجي ما هي مثلا هي مش مشكلة ال ده امتحان ده ولا ايه؟ آه، طبعا مع احساسنا بطريقه التعليم الخاطئه هنا آه.
في مصر ولكن مزيد من الهدوء مزيد من ال... انا في واحده من الامهات تقول لي هيبتدي بقى السريخ واول ما يخش الولد العصبيه والام بتبقى متكهربه اكتر من الولد فزي ما بتقول دكتوره ميري يعني يا ريت relax بهدوء والعمليه يعني افرض الولد ما طلعش الاول يعني كلكم يعني كنتوا بتطلعوا الاوائل ما يعني مش مشكله الولد لو آه، يعني آه، زي ما قال الدكتوره برضو كلمه حلوه بنحترم حدود وامكانيات ولادنا مش لازم يطلع الاول يعني مثلا شوف واحده لو ابنها ما طلعش تكرم على المسرح مثلا يو يا مشكله يعني ونبتدي ن- اه اه اه فا ايوه يا ساميه
صح بصي انت حاولي تقيمي الوضع يعني مثلا ساعات بيقول له اكتب ال- معرفش الحكايه دي عشر مرات يعني بالله عليكي ايه الفايده يعني انه يكتب العشر مرات يعني يكتب مره او اتنين كويس وانت سيبيه يلعب شويه لازم يلعب آم، بص حضرتك آه، المدرسه هتبهدله هتبهدله طول ما بياخدش دروس عندها آه، صدقني
طب انا عايز اقول لكم حاجه في ام آه، كنت ب- يعني ام واب بقول لهم انا فرحان انتوا جيتوا وعايزين نواظب على الاجتماع ده لان الاجتماع حلو بنناقش فيه حاجات بتهمنا اهو قالت لي بس ايام الدراسه يا ابونا هتبتدي دراسه ما تقوليش اجي ليه هو هيبتدي ايه بالظبط ليه يا منى ليه ليه معلش بس لازم انظم وقتي يعني هل هل مثلا الاجتماع ده لازم اكون فاضي عشان اجيه هل الدراسه هي هتشغل كل وقتي ما اعرفش يا ريت المعادله دي معلش ان انا آه، مش آه، ما بكلمش عشان حاجه ولكن لازم آه، آه، آه، يعني هدوئي في ال- في التعامل مع الاولاد بالنسبه لل- للمذاكره آه، هينعكس عليهم ويعني اعتقد التفوق مش هيجي بالاسترس يعني التفوق مش هيجي بالاسترس فارجو لما تبدا العام الدراسي ما يبتديش بقى ال- القلق والخوف وال الايه اللي ما بيذاكرش مع اولاده ساعات التوتر بينعكس على اولادنا وما بيستوعبوش بيبقى قاعد وانت قاعده قدامه زي العسكري كده ذاكر ما مش عارف ايه و... ولو جاب نص درجه ناقص بنشد عليه ارجو relax بقى اله السماء يعطينا ايه ونحن عبيده نقوم يبقى النجاح سمت كان الرب مع يوسف فجاء نرجع فوصيتي ليكم بالراحه بالراحه خالص وكلكم شطار واولادكم هيطلعوا شطار بس ما نهملش مثلا اقول لا انا مش جاي اجتماع ابونا انا عندي معسكر هقعد مع اولادي ارجو نراجع النظره دي امين الليلو يا دكسا باتريك ايوك يا غيوم نعماتيك ننكائيك استوس ايون استون ايون امن تنوشي بولم غو اموجي اوبن شوي ازمونم او ام بيارو ماري بكنينم تكيريني اوين سفتم بك لا او ستيم مانو وخنينان كرياليسون كرياليسون Moeros, moeros, time tania conie, volgam bies, اسمو بخريستوس بنوتي. أيها المسيح لنا الحاضر فصلتنا الآن يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد لابد آمين اجعلنا يا رب مستحقين ولك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب نعمة الابن حيد شركة ومهبة وعطيته امضوا بسلام